بسم الله لقاء مع طالب مشكله المشاكل ان اكتر الطلبه النهارده بيتعلموا عشان حاجه من الثلاثه اول حاجه بيقول لك انا بتعلم عشان آه، اتوظف ابقى قابلني ان شاء الله واخد بال حضرتك طيب يعني دي اول حاجه طلعت ايه في شنو الناس واخده فكره وحشه قوي قوي عن الملتزمين يقول لك ملتزم يبقى ايه يبقى لا يمكن هيكون بيذاكر ولا اي حاجه هو كل حياته يحفظ قران ويحضر دروس ويدعو الى الله ومالوش دعوه ولا بالدراسه ولا بالتعليم ولا اي حاجه واغلبهم ما بينجحوش طب وليه كده يعني انا امنيه عمري ان افتح الجرايد واشوف صورتك بس مش في صفحه الحوادث يعني لا يعني ايه في صور المتفوقين لقاء مع طالب تقريبا كل حاجة بنشتريها وبنلبسها وبناكلها كل حاجة من صنع الغرب الساعة من سويسرا والعربية من اليابان حتى المصلية بتيجي من الصين والبخور يجي من الهند والشراب يجي من كوالالمبور يعني سبحان الله ما فيش حاجة تقريبا بنعملها خالص غير الفول والطعمية هي دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتتعملش غير عندنا لقاء مع طالب يجي يعملك ازاي نام وارتاح ياتيك النجاح طب يجي منين طيب يجي النجاح منين لما انت نايم ومرتاح ويجي واحد تاني يقول لك ايه ذاكر تنجح غش تجيب مجموع طب ما هم اصلا النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن الغش ويجي واحد تاني يقول لك من طلب العلا وسهر الليالي بات للعام التالي لا طبعا مش هيبات للعام التالي ده من طلب العلا وسهر الليالي لابد ان هو يكون ان شاء الله يعني من الناجحين بفضل الله سبحانه وتعالى لقاء مع طالب عيب قوي لما يبقى اخ مسلم ملتزم او اخت مسلمه ملتزمه وده متذنب في الطابور في المدرسه بتاعته وهي متذنبه في الطابور في المدرسه بتاعتها لو اتشاف واحد في ثانوي ملتحي وبينط من فوق السور يبقى منظرك ايه يعني متهيألي منظرها وحش قوي هتبقى دعوه لغيرك بقى يعني لما يجي مثلا بعد ما انت تنط تلاقي 50 واحد بينطوا من بعديك فلو جيت اكلمه يقول لك اذا كان العم الشيخ لسه ناطط قد يعني ايه قدامنا اهو فجاي بيطلبني انا لقاء مع عيب طالب قوي يا شباب لما المدرس يبقى واقف بيتكلم كده والطالب جاي بعلي صوته على المدرس وعمال يزعق له ويشخط فيه ده ما ينفعش يخش علينا الاستاذ الفصل يعني في ايده كوبايه الشاي فيحطها على الترابيزه اللي قدامه ويبتدي يمسك الطباشير ويبتدي يكتب على السبوره عقبال ما يكتب كلمتين ي- يكون الشاب اللي في الترابيزه الاولانيه يروح شارب مثلا شفطتين من الشاي والله قدام عينينا يعني المدرس يبص كده يدور يقول سبحان الله الواحد بيشرب الشاي وهو مش داريان بنفسه حاجه غريبه والله وبعدين بعض الشباب بيعمل ايه بيضحك على الاسره ويقول لهم ده انا عندي اصل ايه أصل انا في ماده طلعت بيه او ان انا بقوي نفسي في الماده الفلانيه ويطلب منهم فلوس في الاجازات حتى مش فاهم الدراسه عشان يروح يقابل البنت الفلانيه ويخرج مع فلانه ويتعرف على فلانه طب وليه بعض الناس او بعض الشباب اللي مش ملتزم يبقى داخل الكليه او داخل المدرسه ما شاء الله على سنجة عشر لابس اجمل لبس فلما يشوف الاخ لابس لبس سامحوني يعني لبس مبهدل مش كويس كده يقول لك ادي يا عم الناس الملتزمين يعني انا لو التزمت يبقى شكلي بالمنظر ده ان اياك اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اداك شويه صحه كده وقوه اوعى تفتري على زمايلك وتضرب ده وتضرب ده عشان تبقى انت ايه ودي معروفه قوي في المدارس ان لازم يبقى في الفتوه بتاع الفصل لا احنا عايزين زمن الفتوات ده ينتهي عايزين نقول ان احنا عايزين نشوف الشاب اللي هو ايه ما شاء الله المتفوق في الفصل لقاء مع طالب يسر إخوانكم في شركة الحصاد للإنتاج والتوزيع أن تضع بين أيديكم هذه المادة المتميزة لقاء مع طالب لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع المحاضرة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حيا درس الليلة درس في غاية الأهمية بعنوان حوار مع طالب آه، طبعا موضوع الحوار اللي بيواجهه الطلاب المسلمين الكلام طبعا بيشمل الاخوه والاخوات بنات وصبيان وبنبدا في الحوار ده يعني مع كل الشباب في جميع مراحل التعليم بدءا من مرحله ابتدائي لحد ما يخلص الجامعه حد ما كمان ياخد دكتوراه او ماجستير فربنا ينفع بكل طلاب المسلمين ويستعملهم في نصره هذا الدين اللهم امين آه، بقول لاخواني وحبايبي طبعا اخواني الصغيرين آه، مش عايز اقول لاولادي لان انا مش كبير قوي للدرجه دي بس يعني بقول لاخواني وحبايبي الصغيرين ان بنقول ليهم نصيحه آه، في غايه الاهميه انا النهارده كلامي كله هيبقى على يعني صوره نصائح من اخ بيحبهم في الله سبحانه وتعالى وبتمنى ورب الكعبه ان ربنا يجمعني معاكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في جنه رب العلي سبحانه وتعالى اللهم امين لكن في النهايه يعني احنا بس عشان من باب قول المولى عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تعالوا نتعاون الليله دي ونشوف ازاي تبقى طالب ناجح جدا في الدنيا ويوم القيامه تلقى الله عز وجل وربنا راضي عنك هي دي المسألة المسألة مش مسألة ان انا ابقى ناجح بس في الدنيا وفاشل في الاخرة او ان انا انجح في اخرتي وابقى فاشل في الدنيا يبقى انا ما شاء الله اخ ملتزم وملتحي وزي الفل ما شاء الله وخاتم القرآن وبتعلم وفي النهاية انا طالب فاشل لا احنا مش عايزين كده احنا عايزين طالب يجمع بين دنيا واخره ممكن تتجمع اه والله ممكن تتجمع وهقول لك الليله دي ازاي تتجمع النجاح في الدنيا والاخره ودايما ال- المسلم بيبقى صوره حلوه لغيره لما المسلم يبقى يعني عفوا سامحوني يعني يبقى فاشل في دراسته او فاشل في حياته العمليه بيبقى صوره وحشه للاسلام والمسلمين قدام الغرب انما لما الغرب يشوف ما شاء الله راجل ملتحي وما شاء الله وملتزم وبيصلي ويعرف ربنا وحافظ القرآن وبيتعلم السنة ورغم ذلك دكتور ناجح مدرس متفوق ما شاء الله ده عالم جيولوجيا ده ما شاء الله ده عالم كبير في الفلك ده عالم ما شاء الله في ال- يعني في كل مجالات ومناحي الحياة أسأل الله عز وجل أن ينفع بكل طلاب المسلمين بقول لأخويا وحبيبي الصغير آه، حبيبي في الله بقول لك مرحلة الشباب دي أجمل مرحلة وأخصب مراحل العمر أنا متأكد الآن إن في من يعني من بيننا الآن ناس كبروا في السن بيتمنى الواحد فيهم إنه يرجع يبقى شاب زيك يبقى صغير عشان يبدأ حياته من جديد بيقول يا يا ريت العمر يرجع مرة تانية عشان أعوض اللي فاتني فأنت دلوقتي الحمد لله في أجمل مرحلة اوعى تكبر وتنسى ان انت تعمل اللي هقول لك عليه ده عشان ما تندمش تقول يا ريت الشباب يرجع مره تانية عشان ابدا صفحه جديده يعني انجح في الدنيا وانجح في الاخره وربنا يرضى عني واخش جنته احنا دلوقتي في الفرصه اللي ربنا اداها لك عشان كده بقول لك قبل ما تندم الحق ونفذ الخطوات العمليه اللي هقول لك عليها دي دلوقتي ان شاء الله وان شاء الله تبقى انجح واحد واسعد واحد في الدنيا والاخره وانا هدفي كله ورب الكعبه ان انا ادلك على الخير فبقول لحبيبي واخويا في الله اللي بحبه في الله وبتمنى ينجح في دنيته واخرته بقول له مرحله الشباب دي اوعى تعدي منك يعني من غير ما تستخدمها وان انت تستعملها في طاعه ربنا عشان ربنا يكرمك احنا اولا امرنا ان احنا نعبد ربنا يعني ربنا قال كده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تاني حاجه امرنا باعمار الارض طب اعمار الارض هيجي من خلال مين ناس مش فاهمين اي حاجه لا طبعا مش هينفع برضه بانصاف متعلمين لا لازم اكون ما شاء الله متفوق في مجالي فاهم ازاي؟ انا راجل داعيه ما ينفعش اكون داعيه على ما تفرج مانيش عارف الحديث الصحيح من الضعيف مانيش فاهم انا بقول ايه الاحكام الشرعيه عمال الخبط فيها وعمال اكلم الناس في اي حاجه فاهم ازاي؟ واقول للناس الحاجه وأقول- واقول الضد بتاعها في نفس الوقت فالناس تتفتن بسببي لا انا لازم ااهل نفسي علميا عشان لما اتوجه واصدر نفسي في الدعوه اقول للناس كلام صح ادلهم على الطريق صح بدل ما اضل الناس لان اذا كنا النهارده بنقول ما ينفعش واحد يبقى دكتور من خلال ان هو انا لا هخش جامعه ولا هتعلم انا هجيب شويه كتب في الطب واقعد اقرا واذاكر وان شاء الله ابقى دكتور زي الفل وافتح عياده وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا كده ونخلص على نص الشعب عشان نحل مشكله الاسكان لا مش كده احنا بنقول لازم تدرس الطب صح طب اذا كان دوت طب يعني بيعالج اجسام امال الدين بقى اللي بيعالج القلوب ده من باب اولى ده انت لو فشلت في عمليه جراحيه كبيره قوي ايه اللي هيحصل لك او هيحصل ايه للمريض يا دوب ممكن يحصل له عاهه او يموت يعني دي اقصى حاجه انما خد بالك من حاجه انت لو غلطت في الدين وبدات تعلم الناس احكام شرعيه غلط وتاخدهم للطريق الغلط بدل الطريق الصح ممكن تدخلهم النار ممكن تكون سبب ان هم يخشوا النار فالمساله دقيقه جدا فعشان كده بقول لك مرحله الشباب اغتنمها صح بفضل الله سبحانه وتعالى هنبدأ مجموعة نصايح لطلاب المسلمين أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا وأن يرزقهم النجاح في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة أول حاجة أو أول نصيحة بقولها وبهديها لأخويا وحبيبي في الله أول حاجة أنت طالب أه انت رايح تدرس ورايح ما شاء الله تتعلم بصرف النظر بقى انت رايح تتعلم مواد شكلها ايه ولا بتاع انا بس بقول لك ان انت ان شاء الله ممكن باخلاص النيه لله ممكن ربنا يكرمك تنفع دينك وتنفع وطنك فاهم ازاي ولذلك اول نصيحه اخلاص النيه لله مشكله المشاكل ان اكتر الطلبه النهارده بيتعلموا عشان حاجه من الثلاثه يا اما عشان الثلاث حاجات مره واحده اول حاجه بيقول لك عشان اتوظف فاهم ازاي؟ وتاني حاجه عشان اللقب عشان برضه يبقى اسمي برضه يعني ما بقاش عايش في المجتمع وماشي كده يتقال ده مش متعلم وكده لا يتقال برضه الدكتور رايح الدكتور جاي كده يعني. الحاجه الثالثه عشان لما يتجوز خدت بالك؟ تعال نشوف الثلاث حاجات بسرعه كده. اول حاجه بيقول لك انا بتعلم عشان آه، اتوظف ابقى قابلني ان شاء الله واخد بال حضرتك طيب يعني دي اول حاجه طلعت ايه في شنك الحاجه الثانيه بيقول انا بتعلم علشان اللقب عشان لما طول ماشي ما انا ماشي في الشارع الناس تنادى عليا سلام عليكم يا دكتور آه، ازيك يا باشمهندس ازاي حضرتك يا استاذنا فاهم ازاي يبقى في احترام كده من المجتمع ويبقى يعني ليه زي ما بيقولوا كده برستيج كده في وسط المجتمع اللي انا عايش فيه وعشان كمان لما اتجوز واخلف وولادي يكبروا ما يتقالهمش ان ابوكم مش متعلم وكده لا يقول ده فلان ده ابن الدكتور فلان وفلانه ديت بنت المهندس الفلاني اه يبقى ليه مكانه في المجتمع دي رقم اتنين الحاجة الثالثة بيقول عشان لما اروح اتجوز طبعا اكيد حماية مش هيسيبني اول ما بنقعد اهلا حبيبي ازيك عامل ايه يا ترى شهادتك ايه فطبعا لازم اقول له ان انا واخد يا بكالوريوس يا ليسانس يا ماجستير يا دكتوراه ما ينفعش اقول له ان انا واخد الاعدادية بتاعت فطوطة ولا اصل انا مش واخد اي حاجة لا لازم طبعا يكون في معايا شهادة وانا رايح فاهم ازاي وسبحان الله تعليق على الحتة الصغيرة ديت ان مشكلة المشاكل واحنا بنتكلم طبعا في سلسلة تانية عن موضوع الزواج بنقول لكل حما لوالد الفتاة الكريم المبارك ربنا يبارك في أعمارهم جميعا يعني ما فيش حد بيسمع عنه ان هو بيسأل الشاب اللي جاي يتقدم لبنته حبيبي في الله انت اخبارك ايه مع الصلاة بتصلي صلاة الخمسة في المسجد ولا ولا بتقطع زي سعد بيج بن طب يا ترى الحمد لله رب العالمين يعني حافظ قد ايه من القرآن بتحضر دروس علم ولا لا طب واخبارك ايه مع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بتدعو الناس ولا ولا عايش نفسك وبس مين اللي بيسال الكلام ده فاحنا بنقول يا شباب مش معقول ان واحد يضيع يعني انت لو هتعيش 60 سنه وبقول لك هتقضي في الكليه على الاقل من 16 ل 18 سنه مش معقول يا اخي تضيع تلت عمرك في معصيه او حتى لو ما كانش في معصيه هتضيع تلت عمرك في شيء بلا فائده فاهم ازاي؟ طيب ده انت خد بالك من حاجه ده انت وانت رايح الكليه او وانت رايح المدرسه كل يوم بتقوم بدري الساعه كام على الاقل بتقوم مثلا الساعه 6 7 صح ولا لا عشان تلحق المحاضرة الأولى الساعة 9 ولو كنت في مدرسة المحاضرة الأولى بتبدأ الساعة 7 ونص 8 يعني بتكون صاحي من الساعة 6 طب تقوم الصبح و... وتقوم يعني مثلا تتشطف وتلبس وتكوي لبسك وتظبط نفسك وتفطر وتحضر شنطتك والكراسات وال... والاجندات والكتب والكلام ده كله وتروح المدرسه ممكن تكون المدرسه بعيده جدا فبتضطر تركب مواصله واثنين وثلاثه وتقعد هناك وانت كل دوت بلا هدف معقوله ما فيش نيه معقوله انا رايح كده بس يا دوب انا رايح بس عشان امضي حضور وانصراف وخلاص وما فيش لا اخلاص نيه ان انا ربنا يكرمني اتعلم عشان انفع بلدي وانفع ديني وانفع وطني وانفع اسرتي وانفع نفسي واولادي معقوله ما فيش نيه لا ما ينفعش يبقى انت كده بتضيع عمرك هباء يبقى لازم تستحضر نيه خدت بالك لان المشكله ان انت لو ما استحضرتش نيه هتخرج من كل دوت بلا شيء ما انا بقول لك في النهايه ان شاء الله يعني الوظيفه يعني ما تحلمش الموضوع ده خالص يعني ما تفكرش عشان ايه عشان ما تيأس لا انت كده كده هتخرج تعمل مشروع وربنا يبارك لك ويوفقك ان شاء الله وتبقى انسان ناجح في عملك لكن ما تعتمدش على ان في وظيفه جايه ما تستناش الموضوع ده والا خد بالك من حاجه والا بتحكم على نفسك بالفشل من قبل ما تتخرج لا كلنا اتخرجنا ما بصناش لا الوظيفة ولا غيره اجتهدنا واشتغلنا وعملنا وطلبنا العلم ودعينا إلى الله وخدنا سكتنا إنما الحمد لله لم ننتظر وظيفة وإلا لو استنينا كان زماننا النهاردة يعني إيه يعني الواحد لحد الآن ما كانش لا اتجوز ولا عمل ولو كان اتجوز بعد كده كان يخلف الواد يقول له يا جدي المهم يعني نكمل موضوعنا فيبقى لازم تستحضر النية الخالصة لله لو استحضرت النية هيحصل لك إيه هقول لك بقى خير كبير قوي بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لو استحضرت النية أنا مخلص لله أنا رايح أتعلم لله تقول لي حتى لو كان علم الدنيا حتى لو كان علم الدنيا يا سيدي يعني حتى لو انت رايح تتعلم هتبقى مهندس او دكتور او مدرس او او طب ما انت هتنفع المسلمين صح ولا لا طب ولما تنفع المسلمين ما كل ده في ميزان حسناتك خليك ذكي اتعامل مع كل حاجه في حياتك بنيه تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل انت وانت بتاكل يعني يا ريت تنوي انا باكل عشان استعين بالاكل ده على طاعه ربنا هنام شوية عشان أقوم أقدر أصلي يبقى النوم عبادة الأكل عبادة دخولك الخلاء عبادة اتيانك الزوجة لو كنت متجوز وانت سنك صغير عبادة فاهم ازاي كل خطوة تخطوها من بيتك لحد المدرسة أو الكلية تاخد بها حسنة لك أن تتخيل هذا أي نعم كل ده بيحصل ليه؟ لأن أنت بتنوي بهذه الخطوات إن أنا أنفع المسلمين وأنفع بلادي بفضل الله سبحانه وتعالى. تقول لي طب أنا ما كنتش أعرف، وبعدين أنا دلوقتي بقيت في ثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي والسنوات اللي فاتت دي كلها أقول لك جدد النية من دلوقتي إن أنا يا رب من دلوقتي كل خطوة أخدها لحد الكلية أو المدرسة أكون يعني إن شاء الله ناوي بيها إيه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى عشان أتعلم وأنفع ديني وأنفع وطني، إن شاء الله تاخد الأجر بتاع السنوات اللي فاتت كلها بأثر رجعي بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة يا شباب إخلاص النية لله بقول لكل طلاب المسلمين وكل الطالبات أخلص النية لله وانت أخلص النية لله أنا رايح أتعلم لله حتى لو ما كانش علم دين حتى لو ما كانش علم دين لو علم دين أو علم دنيا طالما النية خالصة لله إن شاء الله تاخد الأجر تاني حاجة وأنا بقول معلش هنقضيها كده على صورة نصائح يعني سريعة كده لطلاب المسلمين إخواننا وحبايبنا وأخواتنا الفاضلات عشان ربنا يكرمهم ويبقوا يعني كده أعضاء نافعين في المجتمع ربنا ينفع بكم الإسلام وينفع بكم المسلمين إن شاء الله تاني حاجة الاستعانة بالله خد بالك بقى مسألة نجاحك في مدرسة أو كلية ده مش بمزاجك وشطارتك أنت بتاخد بالأسباب فقط يعني أنت ممكن تاخد بالأسباب وتقعد تذاكر طول السنة ما شاء الله زي ما بيقولوا كده واد حريت وبتدح ما شاء الله وعندك ذاكرة زي الفل وتيجي ليلة الامتحان تلاقي نفسك كل المعلومات دخلت في بعضها الجغرافيا دخلت في التاريخ والاثنين دخلوا في علم النفس والثلاثة دلبوا في اللغة العربية المهم يعني إيه تلاقي نفسك بقيت بالمشقلب مش فاهم حاجة خالص ولا مركز في أي حاجة طب مين اللي هيعينك على إن أنت تستحضر المعلومة دي الله واضح المسألة عاملة ازاي؟ فاوعى تقول لا اصل انا خد بالك اصل انا واثق في نفسي اوعى تثق في نفسك لان الثقة في النفس بالمنظر الزائد ده تضيعك لا انا واثق في الله انا عندي حسن ظن بالله انا بذاكر باخد بالاسباب وعندي حسن ظن بالله ان ربنا هيعني وهيكرمني حبيبك هو اللي قال كده يا اخي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله تقول لي بس اصل المناهج احيانا بتبقى صعبه فمش عارف اقول لك ما تشغلش بالك حبيبك صلى الله عليه وسلم قال وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه فربنا هو اللي قادر انه ييسر لك المنهج اللي بتدرسه حتى لو كان صعب هيسره لك هيفهمك هيعلمك اقعد كده ده الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه كان بيعمل حاجه غريبه قوي قوي كان انت عارف انت حضرتك لو انا مثلا حبيت الف قصيده قصيده كده جميله يعني فاهم ازاي في وصف كده بديع خلق الله والبحر والسماء والحاجات دي كلها لو قعدت الف قصيده في خمس ساعات وقلت لك لو سمحت انقلها لي اكتبها انت ايه اللي يحصل هتكتبها في قد ايه في خمس دقايق انما انا عشان بفكر وبعصر مخي وافكاري فانا خدت خمس ساعات كان بيحصل الامر بقى بالعكس مع الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه كان يالف يالف في اليوم الواحد اللي الناس تنسخه من بعديه في اسبوع واضح المسألة عاملة ازاي؟ يعني هو يألف كتاب مثلا أو مجموعة من ال من من, ال من الأوراق يقعد يألفها مثلا في يوم كامل. يجي واحد ينسخ الكلام ده من بعد الإمام عايز يعني عايز يكتبه له يبيضه له في ورق زي ما بيقولوا يعني. يجي يبيضه له في ورق في أسبوع كامل. فسألوا الإمام ابن تيمية قالوا كيف ذلك يا إمام؟ قال والله ما كنت أخط قلما ولا أرفعه إلا وأسبح بحمد ربي جل وعلا. فإذا وقفت أمامي مسألة لو في حاجة بقى وقفت قدامي مش قادر أخلصها بيقول كنت أخرج إلى بيت خرب بجوار بيتي مكان كده إيه زي يعني مكان فاضي كده جنب بيته فيقول إيه فأمرغ وجهي في التراب وأقول وأنا أبكي يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني فيفتح الله عز وجل علي في تلك المسألة فأرجع وأكتب تلك المسألة استعن بالله قول يا رب فهمني يا رب يا رب علمني يا رب افتح عليا يا رب يصل الفهم السليم يا رب يا رب يصل يصل ادعي واطلب وقوم صلي كده قبل الفجر ركعتين ان ربنا يصل لك هذا الامر ان شاء الله هيتيسر يبقى اول حاجه اخلاص النيه لله تاني حاجه ان انت اصلا مش هتقدر تعمل اي حاجه الا بامر الله وبتيسير الله سبحانه وتعالى يبقى تاني حاجه الاستعانه بالله تالت حاجه ان انت يبقى عندك همه يا اخي يبقى عندك اخذ بالاسباب واعدوا لهم ما استطعتم يعني اجتهد كده واشتغل مش بقى الحمد لله انا استعنت بالله وصليت ركعتين قيام ليل وطلبت من ربنا وبكيت بين ايديه وقلت له يا رب علمني وفهمني يا ربي طب وبعدين ذاكرت لا ما انا ما ذاكرتش ما انا خلاص ربنا هيفهمني لا خد بالك ما هو انت مطالب برضه ان انت تاخد بالاسباب فاهم ازاي يبقى اذا لازم تاخد بالاسباب وربنا سبحانه وتعالى هو اللي ييسر لك الاسباب دي يعني فاهم ازاي؟ اه اذاكر وافتح الكتاب واحضر الدروس واقعد في المدرسه وانصت للاستاذ بتاعي واتعلم منه كويس جدا جدا وارجع في البيت اراجع وبعد كده التيسير بقى في ان انا افتكر الماده وافهمها واذاكر وانجح فيها ده كل ده تيسير ربنا سبحانه وتعالى يبقى رقم ثلاثه الحرص على التفوق لان الناس وسامحوني بقى يا اخوه واخوات معلش سامحوني بقى الناس واخده فكره وحشه قوي قوي عن الملتزمين يقول لك ملتزم يبقى ايه يبقى لا يمكن هيكون بيذاكر ولا اي حاجه هو كل حياته يحفظ قران ويحضر دروس ويدعو الى الله ومالوش دعوه ولا بالدراسه ولا بالتعليم ولا اي حاجه واغلبهم ما بينجحوش طب وليه كده طب ما ما نحسن الصوره ديت ونقول لا ان شاء الله ده انا ملتزم وانا رقم واحد في المدرسه انا ملتزم واكون ان شاء الله رقم واحد في الكليه بتاعتي ليه كده ليه ما نكونش متفوقين ليه ما نديش صورة حلوة للناس اللي مش ملتزمين ونقول لهم ان التزامنا ما عطلناش بالعكس ده التزامنا ده هو اللي دفعنا ان احنا نبقى متفوقين فعشان انتوا كمان تتشجعوا تبقوا ملتزمين لحسن تحسبوا ان انتوا لو التزمتوا هتسقطوا او تطلعوا بملاحق او تاخدوا جحك في المدرسة لا ان شاء الله لما تلتزموا هتبقوا زي الفل وتبقوا احسن مننا ورب الكعبة يا شباب واخوات ده بيكون حافز كبير جدا أحسن من مليون خطبة تقولوها وأحسن من مليون درس تقولوه في الجامعة أو في المدرسة إن أنتوا نفسكم تبقوا صورة حلوة للإسلام ما شاء الله لا ده للأخ ما شاء الله فلان ده ما شاء الله آه ملتحي ومتفرغ للقرآن وللدين وما لكن ما شاء الله رقم واحد على المدرسة والأخت الفلانية آه أخت منتقبة ما شاء الله بس أحسن دكتورة موجودة مع- يعني يبقى إيه يبقى الصورة حلوة خدت بالكم بحيث الكل يتشجع يقول ما شاء الله شوف الملتزمين كلهم متفوقين كلهم زي الفل يبقى الشاب اللي مش ملتزم والبنت اللي مش ملتزمه تقول لا ان شاء الله اكيد انا لو التزمت ربنا هيوفقني زي ما وفقهم خدت بالكم عشان في النهايه نفسنا نشوف الدكتور والمهندس المسلم خدت بالك ونشوف الدكتوره والمدرسه المسلمه يعني انا امنيه عمري ان افتح الجرايد واشوف صورتك بس مش في صفحه الحوادث يعني لا يعني ايه في صور المتفوقين فلان ال- الاخ فلان الفلاني رقم واحد في كليه الطب الاخت الفلانيه بس من غير صوره بقى يبقى اسمها بس فاهم ازاي الاخت الفلانيه ما شاء الله رقم واحد في كليه الطب او مثلا في آه، كمدرسه او كده يبقى عايزين نشوف ال- ال- الصوره الجميله ديت الاسلام والمسلمين وعايزين نعد كوادر علميه تخدم دينها وبلدها حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه مسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف طب قوي في ايه؟ قوي في كل حاجة يا أخي قوي في العقيدة في الإيمان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والذكر والقرآن والعبادة والطاعة وفي نفس الوقت قوي بماله يجيب الفلوس من الحلال وينفقها في الحلال ويطلع زكاة مال ويخدم المجتمع ويقوي المجتمع بزكاة ماله خدت بالك قوي في ايه كمان في بنيانه انه ما يضيعش صحته دي في مخدرات ولا في آه، عياذا بالله في خمور ولا سجاير ولا الكلام ده كله لا لا لا انا بحافظ على جسمي وبلعب رياضه عشان اتقوى بالجسم دوت على طاعه ربنا سبحانه وتعالى قوي في ايه كمان قوي في كل حاجه في تعليم يبقى معاه شهاده عاليه ما شاء الله يبقى عنده تخصص نادر جدا يخدم بيه المسلمين يبقى المؤمن القوي احب او خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف عشان كده ورب الكعبه يا شباب بزعل قوي بتضايق لما يجيني شاب يقول لي ده انا في كليه طب و- او كليه هندسه وطبعا انت عارف ان علم الدنيا دي علم لا ينفع وجهل لا يضر فانا هسيب كل دوت عشان اطلب العلم الشرعي عشان ابقى داعي طب وليه؟ طب ما انت من غير ما تروح تدرس العلم الشرعي ما انت ممكن تبقى داعيه وانت دكتور انت مجرد لما ربنا يكرمك كده وتتخرج وتبقى دكتور والناس تخش لك تلاقي ابتسامتك الحلوه ومعاملتك الطيبه وكشفك البسيط بدل 200 و300 جنيه والحجز بعد شهر ونظام الحجز المستعجل والكلام اللي ما يجوزش اصلا في شرع ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت كده صوره حلوه للمسلمين يجي لك المريض الفقير تديله الكشف جوه تقول له خلاص الكشف وصل وتديله العلاج اللي بيجي لك عينات مجانيه يبقى ربنا يكرمك يبقى انت اصبحت دعوه الى الله وانت دكتور وده ما يمنعش برضه ان جنب الدكتوره يا دكتور ممكن تطلب العلم الشرعي على قدك يعني تطلب إيه؟ فروض الاعيان تتعلم فقه الطهاره فقه الصلاه فقه الصيام لما تروح تحج تتعلم آه، فقه الحج لما تعوز تتجوز تك- تتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق وتظبط نفسك يعني مش لازم تبقى عالم في كل علوم الدين واضح كده يبقى ده مش هيعطلك عن حاجه عشان كده بقول لك بزعل قوي لما الاقي طالب بعد ما وصل لكليه طب او كليه هندسه او اي كليه تانية يقول لك انا هسيب خلاص لان انا عايز اتعلم علم الدين حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه مسلم من سلك طريقا من سلك طريقا يلتمس فيه علما خد بالك علما اهي ما قالش العلم علم الدين بس لا قال علما علم دين او علم دنيا يعني ينفع به الدين وينفع به الناس من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه الله لان احنا يا شباب والله محتاجين طاقات علميه عاليه جدا عشان تخترع لان احنا تقريبا دلوقتي لما تقعد تبص لاحوال بلادنا احوال يعني بصراحه ماساويه تقريبا كل حاجه بنشتريها وبنلبسها وبناكلها كل حاجه من صنع الغرب صح ولا لا الساعه من سويسرا والعربيه من اليابان حتى المصليه بتيجي من الصين والبخور يجي من الهند والشراب يجي من كوالالمبور يعني سبحان الله ما فيش حاجه تقريبا بنعملها خالص غير الفول والطعميه هي دي الحاجه الوحيده اللي ما بتتعملش غير عندنا فيعني عايزين بقى طاقات يا اخي عايزين نشوف انتاج كده عايزين نشوف ايه تقدم عايزين بلدنا دي تبقى احسن بلد في الدنيا واملنا في الله كبير جدا جدا ثم املنا في الشباب اللي طالع ده انه فعلا يبقوا كوادر علميه عاليه جدا عشان نلاقي البلد كده ازدهرت ونلاقي الناس بتنظر نظره جديده خالص للشاب المسلم وللاخت المسلمه ربنا ينفع بكم يا رب العالمين. إيه، طبعا اللي انا بقول لك عليه ده كله محتاج طبعا اجتهاد طول السنه يعني يعني انا بقول لك اه لازم تكون حريص جدا على التفوق بس التفوق ده مش هيجي وانت نايم يعني واخد بالك يعني مش طول السنه حضرتك مطنش ما شاء الله وتيجي في الاسبوع الاخير تقول بس نعمل معسكر بقى وتقعد في البيت وتعمل حالة طوارئ وليل ونهار قاعد تذاكر وعمال تاخد حاجات عشان ما تنيمكش ومش عارف ايه طب ليه او بيذاكر في ليلة الامتحان وبعدين الناس بقى سبحان الله في موضوع الامتحانات تلاقيهم مطلعين امثلة عجيبة جدا امثلة كلها يعني تثبط الهمم وتخلي الانسان يتكل آه، او يتواكل بمعنى اصح حتى يجي يعمل لك ازاي نام وارتاح ياتيك النجاح طب يجي منين طيب يجي النجاح منين لما انت نايم ومرتاح ط- طب ما غيرك بيقول م- من طلب العلا سهر الليالي فاهم ازاي يعني طب يبقى انت لازم ايه لازم تكون حريص ان انت تاخد بالاسباب ما احنا قلنا بقى قلنا اه انت بتستعين بالله ده في المقام الاول لكن لازم برضه تاخد بالاسباب ويجي واحد تاني يقول لك ايه ذاكر تنجح غش تجيب مجموع طب ما هم اصلا النبي عليه الصلاه نهانا عن الغش هتلاقي ويجي واحد تاني يقول لك من طلب العلا وسهر الليالي بات للعام التالي لا طبعا مش هيبات للعام التالي ده من طلب العلا وسهر الليالي لابد ان هو يكون ان شاء الله يعني من الناجحين بفضل الله سبحانه وتعالى وبعدين انت يعني لما تقعد تفكر كده طب وانا غش ليه إذا كان أهلي طول السنة واخدين بالأسباب هم كمان صرفوا عليا دم قلبهم أبويا اللي ليل ونهار شغال وعمال يكدح عشان طبعا المذاكرة والكتب والدروس الخصوصية وربنا يكون في عون الناس والله العظيم الواحد مشفق على الآباء والأمهات على المبالغ الرهيبة اللي بتدفع من أجل تعليم الأولاد يعني ده في ناس بتفضل طول السنة في حالة ما يعلم بها إلا ربنا لحد ما أولادهم يخلصوا خدت بالكم والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغش أغش ليه ما أنا ذاكر واجتهد وخلاص يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وبعدين خد بالك انت ممكن كمان تبقى في تخصص لو غشيت فيه هتدمر الناس وهتضيع ارواح يعني احنا بنقول ايه ما ينفعش يبقى دكتور نصف متعلم لانك هتتعامل مع ارواح مع يعني مع اجسام يعني ممكن تضيع انسان بعمليه او بعلاج غلط يعني انت تخيل كده حضرتك لو غشيت وانت في كليه الطب وطلعت بقيت دكتور رسمي خلاص ومعترف بيك ومعاك كارنيه النقابه ورحت فتحت عياده وانت لا تفقه اي شيء عن الطب. هيجي لك مريض انا عندي كذا او انا تعبان بكذا او حاسس بكذا. انت ما انتش فاهم اصلا حاجه وعمال تكتب له في اي علاجات وخلاص والراجل راح وخلص وانت يبقى انت كده تسببت في موت انسان. صح ولا لا؟ ما احنا بنتكلم بقى كده بالعقل كده وعايزين نظبط المساله صح. واخد بالك؟ وده بيفكرني طبعا بدكتور اللي قلت لكم عليه قبل كده دكتور متفائل قوي قوي راجل كده يعني مبتسم على طول ومتفائل وما يحبش يسمع اي حاجه وحشه فجاء له واحد ومعاه ابن عمه فدخل عليه فالسلام عليكم يا دكتور ازي حضرتك آه، الحقيقه معايا ابن عمي مريض قال له لو سمحت انا راجل متفائل وما احبش اسمع كلمه مريض قول لي انا معايا ابن عمي اظن انه مريض قال له حاضر معايا ابن عمي اظن انه مريض قال له تعال هاته فراح جابه فدخل عليه الدكتور مبتسم قال له انت بقى ابن عمه اللي اظن انك مريض قال له ايوه يا دكتور انا اللي بتظن ان انا مريض فكشف عليه وظبط الموضوع وراح كاتب له علاج مخلص عليه تاني يوم بقى ابن عمه جاي راح للدكتور فدخل على الدكتور مبتسم كده قال له السلام عليكم يا دكتور ازي حضرتك قال له عليكم السلام يا ترى ايه اخبار ابن عمك اللي اظن انه مريض قال له الحمد لله يا دكتور اظن انه مات فسبحان الله يعني قصدت طبعا ان ما ينفعش يعني ان يبقى دكتور انصف آه، متعلم يعني فاهم ازاي لان بتتعامل مع ناس ارواح المريض كل اللي بيعمله ان هو بيسلم لك كل حاجه تقول له تنفس يتنفس آه، اتنفس ب- بقوه يتنفس هات ايدك اليمين كده هات ايدك الشمال هات اقيس لك الضغط اقيس الحراره هو مسلم لك نفسه فانت لما تيجي النهارده ما عندكش العلم ده هتكتب له علاج تخلص عليه يبقى ما ينفعش ان انت تغش وتضيع الناس ديت لان انت كده هتتسبب في قتل هؤلاء الناس او في موت هؤلاء الناس فربنا يبارك فيك يا رب طيب يا ريت نصيحتي برضو من ضمن النصايح يا ريت لما تيجي تذاكر ودي نصيحه اخوك انا بديك بقى خبره العمر كله بديك خبرة العمر كله في مسألة ال- المذاكرة وال- والتعليم والكلام ده كله لحد ما ربنا يكرمك وتبقى فعلا فعلا ناجح دنيا وآخرة يا ريت تبدأ مذاكرتك بالاستغفار ف- طب هتقول لي والاستغفار ليه؟ أقول لك خد بالك لسه هجي لك دلوقتي على الكلام هتبدأ المذاكرة بالاستغفار وقراءة الورد بتاعك من القرآن تقعد تستغفر شوية كده وتقرأ آه، ورد القرآن سواء كان جزء أو اتنين أو أكثر أو أقل إن ربنا ييسره لك لأن الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى ب- ربنا سبحانه وتعالى بيجعله سبب إن ذهنك فعلا يتفتح لأن الإنسان ممكن يحرم يحرم من الرزق بسبب الذنب والعلم رزق وممكن ينطفئ نور العلم في قلب الانسان بسبب المعاصي اللي بيعملها طب لما تستغفر اه يبقى بتتمسح الذنوب اللي انا عملتها يبقى انا كده اصبح قلبي زي الفل والصحيفه بتاعتي بيضه تمام واقرا الورد بتاعي من القران يبقى انا ما شاء الله بدات يومي بطاعه وابدا بعدها ذاكر وادعي لي هتلاقي ما شاء الله ال- المادة اللي انت بتذاكرها في أربع ساعات عشان تفهمها هتفهمها في ساعة واحدة ليه؟ لأن خلاص بقى الران بتاع المعاصي كله اتزال من على القلب بالاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى ولقيت نفسك بفضل الله ما شاء الله زي الفل في المذاكرة لأن زي ما أنت هتبدأ المذاكرة بتاعتك بالاستغفار وقراية القرآن في غيرك بقى بيذاكر بطريقة تانية خالص في غيرك ما بيذاكرش غير على الموسيقى الهادية والدخان وبعدين عشان كده بقول لك خد بالك من حاجة لو هتيجي تذاكر نصيحتي ذاكر لوحدك ما تذاكرش مع حد ولو يعني اضطررت ان انت تذاكر مع حد يبقى اختار بقى الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل لان انت لو رحت بقى ذاكرت مع شله الانس يعني زي ما بيسموهم فمزق هتقعد تتعلم منهم ايه شرب الدخان وسماع المزيكا وهتلاقي نفسك بتقع في معاصي وغيبه ومشاكل طب وليه ما نحافظ على ديننا ونقعد نذاكر في بيتنا ونبدا زي ما قلنا بالاستغفار والدعاء وقراءه القران نصيحتي ليك برضو في أيام الامتحانات خد بالأسباب وتوكل على الله وانت خارج من الامتحان بعد ما الحمد لله جاوبت وربنا ييسر لك وانت خارج اوعى تراجع الإجابات اللي انت جاوبتها عشان انت خد بالك من حاجة لأن انت ممكن تكون جاوبت في المادة دي مش قوي أو انت كون ممكن تكون جاوبت كويس بس انت حاسس ان أنا لا ما جاوبتش الإجابة اللي كانت في دماغي هتلاقي الموضوع ده يعمل عليك أثر نفسي وحش جدا تيجي بقى ان انت تجاوب في الماده اللي بعد كده هتلاقي نفسك ممكن تضيع الماده اللي بعدها فنصيحتي مش الحمد لله خدت بالاسباب رحت الامتحان صليت استغفرت دعيت قريت القران بعد ما خلصت الاجابه سلمت الورقه سلم امرك لله اولا واخرا واخرج قول الحمد لله ربنا يصلي الامر الحمد لله رب العالمين واخرج وايه وانتبه للماده اللي بعدها طيب نيجي بقى للنصيحه رقم أربعة احترام مواعيد المدرسه او الكليه احنا اتفقنا حبيبي في الله ان انت استحضرت النية اولا ان انت بتتعلم لله عشان انفع المسلمين وانفع ديني وانفع بلدي فما ينفعش انك تقول انا مخلص جدا جدا ان شاء الله بس مش هصلي لا ده انا مخلص بس مش هبر والدي لا ده انا ممكن كمان اكون مخلص في طلب العلم بس انا مش هروح المدرسه ما ينفعش لازم تروح وتاخد بالاسباب قلنا لازم تاخد بالاسباب والاخذ بالاسباب لا يقدح في توكل العبد على الله فتاخد بالاسباب وتروح المدرسه بدري وتروح الكليه بدري تروح في ميعادك بالظبط لان انا بصراحه ببقى يعني زعلان جدا جدا لما الاقي طالب واقف متذنب بره المدرسه او واقف متذنب في الطابور عيب قوي عيب قوي لما يبقى اخ مسلم ملتزم او اخت مسلمه ملتزمه وده متذنب في الطابور في المدرسه بتاعته وهي متذنبه في الطابور في المدرسه بتاعتها يعني فاهم ازاي وعيب قوي قوي لما تبقى ما شاء الله كبير كده في ثانوي ولا في اعدادي ولا في كليه ويتقال لك روح هات ولي امرك عيب قوي لما يتقال لك الكلمه دي ده انت النهارده يمكن بقيت طول والدك ويمكن اطول كمان يعني واخد بالك فانا عايزك يبقى ما شاء الله يتضرب بيك المثل يبقى ما شاء الله الاخ فلان في ميعاده بالظبط في طابور الصباح ما شاء الله في المحاضره بتاعته بسم الله ما شاء الله اول واحد يدخل واخر واحد يخرج فاهم ازاي؟ بيستفيد من كل دقيقه ما شاء الله وقت الصلاه بيروح يصلي، وقت كذا بيعمل كذا، ومفيش مثلا عنده حاجه بيعملها او مفيش محاضره بيقعد يقرا قران، بيقعد يدعو الى الله، هي دي المساله اللي احنا عايزين ايه؟ تبقى صوره جميله ما شاء الله، لان المشكله ان شياطين الانس برضه بيشتغلوا على الشباب بشكل غير عادي، يعني سامحوني يعني القهاوي اللي ما بتفتحش اصلا الا الساعه 11 و12 الظهريه في ايام المدارس بتفتح من 6 الصبح ليه؟ عشان الشباب اللي مش ملتزم يروح الصبحية يعني زي ما بيقولوا كده يعمل الاستباحة بتاعته على القهوة ويقعد ويشرب عياذا بالله الشيشة والحاجات اللي ربنا عافين عافيكم يا رب يقعد يشرب ويمخمخ كده الصبح قبل المحاضرة يقول لك عشان أخش المحاضرة أنا كده فايق ورايق يعني وأقدر إن أنا أستقبل معلومة طبعا ده الكلام ده غلط لأن دي معصية لله سبحانه وتعالى ولا يمكن إنسان يستفيد بعلم وهو عاصي لله خدت بالك تلاقي مثلا كمان بعض الشباب يشجعوا بعض فاهم ازاي ده النهارده في كذا في المكان الفلاني او في قعده حلوه هنقعدها في المكان الفلاني ما تيجي نزوغ وتلاقي شاب وانت معدي كده بعربيتك او وانت ماشي في الشارع قدام مدرسه تلاقي خمس ست شباب بينطوا من فوق السور في يا شباب ابدا اصل كان في محاضره بس محاضره غلسه قوي فاحنا يعني قلنا ننط من بره المدرسه ونروح نلعب ماتش كوره او نروح مش عارف فين وبعدين نبقى نرجع على اخر حصه عشان ما نتكتبش غياب طب وليه كده ما احنا قلنا بتحسن يعني اولا بتخلص النيه لله ثاني حاجه بتاخد بالاسباب وقلنا ما ينفعش تبقى انصاف متعلم او نصف متعلم لا انا عايز انفع ديني وانفع بلدي ما ينفعش اكون بزوغ طب تخيل حضرتك كده لو تشاف واحد في ثانوي ملتحي وبينط من فوق السور يبقى منظرك ايه يعني متهيألي منظرها وحش قوي هتبقى دعوة لغيرك بقى يعني لما يجي مثلا بعد ما انت تنط تلاقي 50 واحد بينطوا من بعديك فلو جيت اكلمه يقول لك اذا كان العم الشيخ لسه ناطط قد يعني ايه قدامنا اهو فجاي بيطلبني انا اه خد بالك انت صورة انت قدوة للناس ديت الناس لما بتبص لك بتبص لك ان انت راجل في برج عالي يقول لك احنا وحشين اه بس انت ما ينفعش تبقى وحش يعني اديك مثل بسيط تخيل حضرتك كده لو أن لو أنت ماشي في الشارع ولقيت واحد زي حالاتي بمنظري ده كده بلحيتي وغطرتي والجلابية اللي أنا لابسها دي واقف في طابور سينما هتعمل إيه؟ هت- إيه اللي بيحصل ده؟ إيه في إيه يا عم الشيخ؟ إيه اللي موقفك هنا؟ فهقول لك ابدا واقف يعني داخل فيلم جديد وكده عشان يعني اشوف اخبار الدنيا وكده آه، بس حضرتك ما ينفعش تقف هنا طب ليه ما ينفعش ما دول واقفين برضه مش دول مسلمين تقول لي ايوه بس حضرتك حاجه تانية خالص انت كراجل شيخ وكده وملتزم انت بالنسبه لنا صوره حلوه ما نحبش انها تتهز احنا وحشين وبنخش سينمات ومسارح ونقعد في مش عارف فين وفين وعلى القهاوي انما انت لا انت ما ينفعش تتهز عشان كده بدي الصوره ديت لاخواننا واخواتنا اللي في المدارس والجامعات انتوا صوره حلوه غاليه وجميله هم الشباب اه بيعصوا ربنا وبيعملوا لكن بيتمنى من جواه ان انت ما تتهزش صورتك في عينيه ابدا يتمنى ان انت تفضل بالنسبه له كده سما خدت بالكم من المساله عامله ازاي وانتوا اصلا باخلاقكم ومعاملاتكم الحلوه ديت والبسمه الجميله والدعوه انتوا دعوه انتوا دعوه من غير ما تعملوا اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى طيب نشوف النصيحه رقم خمسة اللي هي ايه احترام الدكتور او المدرس لو كنت في جامعه تحترم الدكتور بتاعك ولو كنت في مدرسة تحترم المدرس بتاعك وخد بالك من حاجة هتحترم المدرس حتى لو كان المدرس ده مش مسلم وده ما فيهوش اي مشكله خالص ملوش علاقه بان احنا يعني ايه نقع في مساله مو- الموالاه اللي نهانا الشرع عنها لا ما فيهاش حاجه انت بتحترم المدرس لان الراجل جاي بيعلمك فاهم ازاي يبقى تعمل ايه عشان تحترم المدرس اول حاجه ان انت تكلم المدرس بصوت هادي عيب قوي يا شباب لما المدرس يبقى واقف بيتكلم كده والطالب جاي بعلي صوته على المدرس وعمال يزعق له ويشخط فيه ده ما ينفعش عيب لان بعض الشباب لما يجي يروح ياخد درس خصوصي عند المدرس خلاص بقى بيبقى في ما بينهم دلال ومحبه ومش عارف ايه وبعضهم بيوصل الدلال لدرجه ان المدرس بيعزم عليه بالسجاير والاستاذ التلميذ بيعزم عليه بالسجاير وبيشربوا مع بعض حبايب ومفيش اي مشكله خالص الكلام ده ما ينفعش وعشان كده برضه انا بنصح المدرس اوعى توصل بهذه المرحله او لهذه المرحله من التدني ان انت عشان الشاب ده ياخد عندك درس تقوم انت نازل من القمه اللي انت فيها دي وتنزل وتعامل المعامله ديت ونشرب مع بعض سجاير ونقعد مع بعض على القهوه عشان في النهايه الشاب ده يحبني ويعرف ان انا ما شاء الله مدرس يعني لارج وحلو كده وجميل وبعدين يجي ياخد درس عندي فانا استفيد الكلام ده كله غلط لان انت كده بتهدم عنده حاجات كتيره جدا انت بالنسبه له قدوه فلما القدوة دي تتهدم هو الشاب نفسه بيضيع هو الشاب بيتمنى انه يلاقي المدرس ما شاء الله عفيف ومحترم ومؤدب ومهذب هو يحترمك غصب عنه حتى لو كان الشاب ده نفسه مش كويس خدت بالك طيب يبقى نعمل ايه يا شباب يبقى تكلم المدرس بصوت واطي بصوت هادي كده ولما تبص له تبص له باحترام مش تبص له من فوق لتحت وتبص له كده بنص عين لا الكلام ده كله ما ينفعش ده مش من الادب خد بالك وبعدين لما تيجي ترد على المدرس ترد عليه بادب يا فلان نعم يا استاذ تحت امر حضرتك وامرنا حضرتك يبقى الكلام كده بالمنظر ده شكله حلو وتلاقي المدرس حتى نفسه تتفتح يا اخي ان هو يدي الدرس في الفصل ما شاء الله ويديك روح يبقى مبسوط جدا جدا وهو بيقدم وعمال يبذل وحتى لو كان صوته تعبان هيبقى ما شاء الله حاسس انه ايه ان شاب ما شاء الله مؤدب ويستحق فساعتها بقى انت مش هتحتاج لدرس خصوصي ولا غيره يبقى لما ترد ترد بادب ولما تستاذن عشان تخرج او تدخل الفصل تستاذن بادب تخبط حد ما يقول لك مين السلام عليكم يا استاذ تاذن لي ان انا ادخل او تاذن لي ان انا اخرج يبقى في كده ادب بينك وبين المدرس يا اخي لان وبعدين كمان في حاجه ما ترفعش صوتك في الفصل لان بعض الشباب لما يجي المدرس مثلا يبدا المحاضره واخد بالك تبص تلاقيه بقى عايز بقى يستظرف بقى ويبين لهم ان هو ما شاء الله الفيرود بقى الالفه بتاع الفصل ويقعد يزعق ويشخط ومش عارف ايه واول ما المدرس يد وشه للسبوره يقعد بقى يعمل حركات وبعد كده يقوم ساكت وكانه يعني بينكت وبيهزر ده عيب ما ينفعش المدرس برضه راجل كبير وممكن يكون قد والدك ولازم تحترمه فاهم ازاي؟ ولما تكون مش فاهم حاجه في الدرس بادب وباحترام آه، لو سمحت يا استاذي بعد اذن حضرتك النقطه دي انا الحقيقه ما فهمتهاش لو تاذن لحضرتك ممكن تعيد علينا مره تانية يا سلام شوف بقى هو بيعيد لك مره تانية وانت مؤدب معاه بالمنظر ده شوف قد ايه نفسه ممكن تكون مفتوحه وهو عمال بيكلمك لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه خدت بالك المدرس ده ليه حق وليه توقير ولازم تحترمه وتوقره طبعا احترام المدرسين دلوقتي يعني سامحوني يعني اصبح عمله نادره خصوصا بعد مسرحيه مدرسه المشاغبين ربنا يسامح اللي عملوها لان فعلا سبحان الله يمكن احنا حسينا بالمساله دي اكتر ايام ما كنا طلبه يعني والله العظيم والمشاهد دي انا شفتها قدام عينيا كان يخش علينا الاستاذ الفصل يعني وفي ايده كوبايه الشاي فيحطها على الترابيزه اللي قدامه ويبتدي يمسك الطباشير ويبتدي يكتب على السبوره عقبال ما يكتب كلمتين يكون الشاب اللي في الترابيزه الاولانيه يروح شارب مثلا شفطتين من الشاي والله قدام عينينا يعني فالمهم سبحان الله فالمدرس يبص كده يدور يقول سبحان الله الواحد بيشرب الشاي وهو مش دريان بنفسه حاجة غريبة والله وبعدين يدور يكتب تاني يلاقي الشاب ما شاء الله يعني ايه راح شافت نص كوباية فيرجع يبص يا سبحان الله ده الواحد بقى خلاص بقى مش دريان بنفسه خالص من كتر الدروس واللي في النهاية يبص يلاقي الكوباية فضت لا ده, ده الموضوع بقى فيه سر بقى فلحد ما تبقى فيه مشكلة يعني كل محاضرة للأستاذ ده بالمنظر ده واحد تاني عمل الحركة والكلام ده كنا احنا كنا في أدب بقى وانتوا عارفين أدب ربنا يعافينا المهم يعني إيه فكان برضو الأستاذ يخش برضو جايب كوباية الشاي وحاططها يجي تلميذ تاني بقى مش يشربها له لا حط له في الكوباية نفسها منوم وراح مدوبها عقبال ما الأستاذ راح يجيب حاجة من بره والله العظيم الحاجات دي حصلت قدامنا والكلام ده كله كان بتأثر من الشباب بالمسرحية دي ربنا يعافينا ويعافيكم واللي مثلا يحط مية بقى مية على الكرسي بتاع الأستاذ ويجي يقعد يلاقي ال- يعني الموضوع مش عارف إيه طبعا الكلام ده كله أصلا بتأثر الشباب بشدة بالكلام اللي حصل ده تريقة على المدرس وتريقة على الناظر حصل انطباع في ذهن الطفل اه انت لما تتريق بقى وتعمل الكلام ده كله هتبقى ما شاء الله هتبقى جدع وتبقى دمك خفيف والناس كلها تحبك مع ان الكلام ده كله اصلا يعني يتنافى مع الادب والذوق الاسلامي اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. طيب رقم ستة وانت في المدرسة او وانت في المدرسة انا كلامي للشاب هو كلام للاخت برضه لحسن تحسبوا انا بكلم الشاب بس انا بكلم الشاب المسلم الطالب المسلم والطالبة المسلمة. رقم ستة حسن اختيار الصديق حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لما حضرتك أو حضرتك لما تخش المدرسة أو الكلية يا ريت حضرتك تشوف شاب طيب وتتعرف عليه يعينك على طاعة ربنا واعملوا مع بعض جدول كده وسابقوا بعض ايه رايك نبدا حفظ القران من النهارده مع الدراسه بفضل الله نقعد نذاكر مع بعض او نقعد نذاكر ونبقى نسمع لبعض وكل يوم يبقى لينا ورد قران انا النهارده هحفظ الصفحه ديت وانت تحفظ نفس الصفحه وبكره لما نتقابل قبل ما نخش المحاضره نسمع القران لبعض طب يا ريت وقت صلاه الظهر تبقى تذكرنا عشان ننزل نصلي مع بعض طب يا ريت ان شاء الله ما تنساش ان يوم الاثنين او يوم الثلاث مثلا في درس للشيخ فلان فنروح مع بعض وهكذا وحضرتك نفس الحكايه تصاحب اخت فاضله تعينك على طاعه ربنا رقم سبعه وسامحونا انا عمال بقول العناصر بسرعه عشان الوقت فعلا بيجري غض البصر طبعا عينيك دي نعمه وعينين حضرتك دي نعمة لأن غض البصر مش المأمور به بس هو الطالب لا والطالبة كمان كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وبرضه نفس الآية وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن يبقى حضرتك مطالبة بغض البصر زي ما حضرته مطالب بغض البصر والأصل هو عدم الاختلاط الحقيقة احنا بنتكلم بقى في الصح الأصل إن يبقى في مدرسة يا جماعة للبنين ومدرسة للبنات وكلية للبنين وكلية للبنات لكن يعني نتيجة أن الأوضاع هي بقت كده وبقى أصبح شيء طبيعي جدا أن الاختلاط النهاردة بقى في ابتدائي وإعدادي وثانوي وكلية وماجستير ودكتوراه كله اختلاط فإحنا إيه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا إحنا نغض البصر وطبعا لو في غض بصر يبقى في من باب اولى مش هيبقى في بقى زميلتي اه ده زميلتي وده زميلي ويبقى في مصاحبه وفي بقى خروج ومش عارف ايه ويقعدوا يحبوا بعض في الحرم الجامعي انا يعني ما اعرفش غير حرمين بس الحرم المكي والحرم المدني لكن في حرم ثالث هم جابوه يعني وان صدقوا في القول يسموه الحرام الجامعي واخد بالك اه بيقعدوا يكلموا بعض ويكلمها هو تكلمه والسكشن قفل وقاعدين مع بعض يتكلموا وخلصوا الكليه خرجوا يتمشوا وهاتي لي الكشكول بتاعك وخد الكشكول بتاعك احنا اتكلمنا الموضوع دوت في درس الشباب وفتنه الحب وطبعا لازم يرسم لها قلبه وترسم له قلبه انت عارفين بقى المشاكل دي كلها ويقعدوا يروحوا وبعض الاسر طبعا يعني بيبقى الوالد رجل يعني ما شاء الله لارج وكده فعادي جدا ان بنته يجي زميلها يذاكر معاها ويتقفل عليهم باب واحد ومين اللي جوه ده يا عم الحاج ده زميل بنتي في الجامعه ربنا يقويهم بيذاكروا مع بعض ما شاء الله وهي نفس الحكايه بتروح عنده عشان تذاكر معاه لان ساعات البيت بيبقى مش... ايه الكلام ده كله ده, ده, ده اصلا ده احنا نهينا يعني نهي الانسان ان هو يقعد مع واحده حتى لو كان بيحفظها القران عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها القران يا جماعه ده الكلام ده كله يعني ليس من الاسلام في شيء وواحد يقول ده تزمت والله مش تزمت ده بس عشان نحافظ على بنات المسلمين ونحافظ على شباب المسلمين يعني انت حاطط النهارده الكبريت جنب جنب البنزين ولا النار جنب البنزين وتقول اوعى يا نار تشتعلي ولا اوعى يا بنزين تولع لاحسن لو ولعت انا هبكون زعلان مش ما الكلام ده ما ينفعش فالاصل ان احنا يعني في عندنا كده سياج اسوار اوعى تعديها اوعى تعدي الحته دي لانك هتقع في الحرام وهتقع وهتضيع ولادك ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته طيب رقم 8 يا شباب المحافظة على الصلاة ما ينفعش أقول بقى الصلاة من ساعة ما بروح المدرسة والله ما بفضى حتى أبص حوالين نفسي او من ساعه ما بروح الكليه ما ببقاش فاضل اي حاجه لا انت الاصل فيك الاسلام وانت حتى لما تتخرج بعد كده احنا بنقول هتبقى ايه مسلم مهندس مسلم دكتور مسلم مدرس فالاصل فيك هو الاسلام مش ان انت تبقى دكتور لان انت لما هتنزل حقا في القبر يا اخي العزيز مش هتيجي الملائكه تقول لك لو سمحت يا دكتور بس ثلاث اسئله كده هفهم ازاي ها، ما دينك ومن ربك وما لا مش لا، مش هتقال كده مش هيتقال لك يا دكتور هتتسأل كده سؤال العبد ها من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم يبقى خد بالك من حاجة الأصل فيك هو الإسلام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الحديث الذي رواه مسلم سئل النبي أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها دي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وشيء طبيعي جدا إن اللي هيحافظ على الصلاة هيحافظ برضه على حصة الدين ها يا شباب لأن المشكلة مشكلة المشاكل اللي احنا نفسنا والله كنا بنعاني منها كان يبقى عندنا ست في حصص في اليوم الواحد لو جه من يومها في اليوم دوت حصة الدين والله العظيم كان المدرس بنفسه كان يجي يقول لنا يا ولاد عندنا دلوقتي حصة دين اللي عايز ينزل يلعب ألعاب براحته ياه يعني حصة الإنجليزي ياخد فيها غياب وحضور وحصة العربي وحصة ال- الجغرافيا وحصة الدين ما فيش غياب ولا حضور لا ما فيش لا غياب ولا حضور واللي عايز يحضر الدين يحضر واللي عايز ينزل يلعب ألعاب ينزل كان الفصل كله بينزل كان الفصل كله بينزل واحنا في ابتدائي واعدادي عشان دي حصه دين فيصبح الشاب طالع الدين ده ملوش اي لازمه في حياته يقول اصل حتى المدرس نفسه ما كانش مهتم بي- يقول دي حصه دين ما فيش عليها اعمال سنه ولا في سقوط ولا في نجاح فروحوا العبوا العاب وخلاص دي مشكله كبيره جدا فبنقول اللي هيحافظ على الصلاه هيحافظ على حصه الدين واللي يعني هيحافظ على حصه الدين هيقدر يحافظ على دينه بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى لان يا شباب لازم نحافظ على ديننا ده ده رقم واحد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا شباب ده في كتير جدا من الشباب النهارده بيموتوا بدري بيموتوا هم صغيرين اوعى تحسب ان انت يعني انا طبعا اسال الله عز وجل ان ربنا يرزقك حسن ال- يعني طول العمر مع حسن العمل لان النبي قال كده قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله انا بسال الله عز وجل ان ربنا يرزقك طول العمر مع حسن العمل لكن يا شباب كتير من الشباب النهارده بيموتوا وهم صغيرين ومحدش متخيل اصلا انه يموت في السن ده بيقول لك ده انا لسه يعني حته الموت دي بعيد عني ده انا لسه ما اتخرجتش ولسه ما اتجوزتش وما خلفتش انا بعد كده اه ممكن استنى الموت انما قبل كده ده مستحيل لا مش مستحيل اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده شاب كانش بيصلي ولا كان اصلا ليه علاقه بربنا سبحانه وتعالى فجاه عياذا بالله اصيب بجلطه سببت له شلل الشاب ده بقى قاعد عياذا بالله عنده شلل رباعي ما بيقدرش يحرك لا ايديه ولا رجليه كان بيتمنى ويقول يا ريت يرجع لي الصحة مرة تانية عشان أقوم أصلي وأسجد لله طب ما أنت الآن الحمد لله رب العالمين عندك صحة وعافية وعندك وما شاء الله في عز الشباب فصلي قبل ما تنام على سرير وتتمنى أنك تصلي وما تقدرش تصلي ربنا يحفظنا ويحفظكم طيب رقم تسعة الحجاب بقى ان واحده او كل اخت طالبه مسلمه ملتزمه تحافظ على حجابها مش بقى معنى كده ان انا رايح المدرسه فلازم اكون ما شاء الله شيك جدا جدا ولازم اظهر قدام صحباتي بان انا عندي ما شاء الله كل يوم طقم جديد بروح بيه عشان اتفاخر عليهم هم يتفاخروا عليا مش ده الاصل فيك يا اخت ربنا يبارك فيكي الاصل فيكي هو الاسلام وانت بحجابك في المدرسه دعوه الى الله من غير ما تتكلمي ولا تقولي اي حاجه انت رايحه ما شاء الله لابسه الحجاب غضه بصرك واخده الكتب بتاعتك شنطتك كامله ما شاء الله داخله المدرسه بتسلمي على اخواتك البنات ما بتسلميش على الشباب ولا بتصفي حد ولا بتهزري مع الشباب آه، بتغض البصر عن المدرس بتغض البصر عن الشباب بتقعدي ما شاء الله منتبهه جدا للدرس بتذاكري بتنجحي بتتفوقي انت كده دعوه الى الله سبحانه وتعالى آه، لوقت الصلاة بتروح تصلي في المصلى بتاع البنات يعني ما شاء الله تبقي دعوة جميلة تبقي كده إسلام بيتحرك في وسط المدرسة دي الناس كلها أو البنات كلهم لما يشوفوك يقولوا ما شاء الله الأخت فاطمة ما شاء الله عليها الأخت سارة الأخت حبيبة الأخت هاجر ما شاء الله عليهم ربنا يبارك فيهم متفوقين جدا ومحجبات وبيذاكروا وبينجحوا وبيتفوقوا و و- وأخلاقهم حلوة والكل بيحبهم تبقى صورة جميلة كده لكل ملتزم طيب رقم عشرة البعد عن الذنوب يا شباب ويا أخوات لأن الذنوب زي ما قلنا بتحول بين الإنسان وبين العلم ومش كده وبس وحتى لو اتعلمته الذنوب بتنزع البركة من العلم ده عارفين لما كان الإمام الشافعي كان قاعد بيقرأ الموطأ بين يدي الإمام مالك رحمة الله عليهما فالإمام مالك قال له كلمة حلوة أوي قال له إيه إني أرى على وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية أنا شايف كده في نور في وشك وفي قلبك كده ما شاء الله اوعى تطفي النور ده بظلمة المعصية مش هيبقى النهارده الشاب او الطالب ما شاء الله طول الليل قاعد قدام الدش والانترنت ويكون داخل على مواقع اباحيه عياذا بالله وتاني يوم الصبح رايح مش قادر يفتح عينيه وبعد ده كله بيفكر انه ممكن يفهم الدرس او ممكن ينجح طبعا الكلام ده مش مظبوط يا جماعه مشكله الشباب وبعدين انا معلش انا بخاطب اخواني وحبايبي الشباب لاني بحبهم في الله والله مشكله الشاب في هذا الزمان ان نفسه يجرب كل حاجه يقول لك انا نفسي امشي في كل سكه واجرب كل حاجه لقى ناس عياذا بالله بتشرب مخدرات انا عايز اشرب زيهم واشوف هم بيعملوا ايه بيحسوا بايه لقى شباب ماشيين مع بنات طب انا نفسي انا كمان امشي مع بنت واشوف يعني إيه يعني اخرتها ممكن تكون ايه طب لا شباب بيلعبوا مش عارف ايه فهلعب معاهم شباب بيخشوا على الانترنت طب اخش لا خد بالك من حاجه ان اصلا عمرك قصير ومفيش وقت للتجارب ورب الكعبه انت مشيت في طريق غلط لو مشيت في الطريق الغلط ده وعرفت في منتصف الطريق ان انت ماشي غلط خد بالك انت ايه المطلوب منك هترجع من الطريق ده فهتضطر تمشي نص الطريق تاني عشان ترجع وتقف لنقطة البداية وتبتدي بعد كده تشوف الطريق الصح فانت لو مشيت يعني عشر سنين او 15 سنة في طريق غلط وعرفت انه طريق غلط محتاج ان انت تمشي او ترجع تاني عن كل دوت وتبتدي من اول وجديد والعمر صغير العمر قصير جدا جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك يعني عمرك قصير يا أخي العزيز لو عمرك حتى ستين سنة بتنام 8 ساعات في اليوم يعني بتنام تلت اليوم يعني بتنام تلت العمر وبتروح المدرسة وبعد كده هتشتغل برضه 8 ساعات يعني تلت العمر في تعليم وشغل وبعد كده هتلاقي اللي فضل لك تلت العمر وتلت العمر ده متوزع على الزوجة وبر الوالدين وعلى الشغل وعلى الأكل عفوا وعلى الزيارات وعلى وعلى هتلاقي الدنيا كلها شغلاك هتلاقي اللي تبقى من كل ده ثلاث سنين أربع سنين ليه تضيع عمرك وبعد كده تندم فالعمر مش مستاهل ان انت تقعد تجربه خدت بالك طيب ومشكله الذنب اللي انت بترتكبه انا بكلم اخويا حبيبي الذنب اللي انت بتعمله مشكله المشاكل اللي فيه ان انت وانت بتعمل الذنب مين اللي شايفك ربنا ربنا هو اللي شايفك ومطلع عليك والمشكلة الكبيرة إن هو هو اللي هيحاسبك أديك مثل بسيط ولله المثل الأعلى لو أنا جاي النهاردة أنا كراجل مثلا قاضي وهاجي أحكم عليك في قضية معينة أنت وأنت بترتكب الجريمة أنا ما شفتكش فلما تيجي تقف قدامي وتبكي تقول لي والله ما حصل وانا في الوقت ده كنت في المكان الفلاني انا ممكن في الوقت دوت تصعب عليا فاقول لك لا خلاص تبقى براء لكن لو انا بقى شغال قاضي وانا بنفسي شايفك وانت بتسرق فلما تيجي تقف قدامي في المحكمه وتقول لي والله ما سرقت اقول لك لا كذاب انا اللي شايفك بنفسي انسى المثل ده ولله المثل الاعلى فربنا اللي شايفك وانت بترتكب الذنب وهو هو اللي هيحاسبك على نفس الذنب فلو جيت تقف بين ايديه يوم القيامه وقال لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ما تقدرش تقول له ما حصلش لان هو شايفك ولذلك النبي حكى قصه واحد هيعمل كده والحديث رواه مسلم ان ربنا هيقول له عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقول له لا ما حصلش فالعبد يقول ايه لربنا يقول له يا رب الم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما فيقول بلى يقول هذا العبد يقول فاني لا اجيز اليوم على نفسي شاهدا الا مني انا بقى اللي اشهد على نفسي لا الملائكه لا الملائكه تشهد عليا ولا المؤمنين ولا اي حد فربنا يقول له سبحانه وتعالى لك ذلك فيختم على فيه يعني على فمي ويخلى بين جوارحي خد بالك بقى فالايد تنطق تقول يا رب انا عملت كذا والعين تنطق وانا نظرت الى الحرام والاذن وانا سمعت كذا واللسان يقول كذا والرجل تقول وانا مشيت للحرام والفرج يصدق ذلك او يكذب ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على اعضائي ويقول سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت اناضل خدت بالك حتى لو انكرت يوم القيامه الجوارح هتنطق خدت بالك الايدين هتشهد والرجلين هتشهد والعينين هتشهد وكل حته في جسمك هتشهد عليك عشان كده بقول لشبابنا المسلم انت رايح عشان تتعلم وعشان تخدم دينك وتخدم بلدك انت مش رايح هناك عشان تعاكس ولا حتى تتعاكس انت مش رايح هناك عشان تعمل علاقات و... و... ولقاءات مع بنات والكلام ده كله وتفهم الناس انت يعني انت مش مطالب منك الكلام ده ان الكلام ده كله حرام وبعدين انت بتضيع وقتك ودينك وفلوسك وعلمك وبتضيع دراستك طب وليه استفيد بوقتك عمرك خالي جدا جدا كل لحظة في حياتك هتندم عليها لو ما استثمرتهاش في طاعة ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بقول للشباب عيب قوي انك تروح الجامعة عشان تعاكس او عيب قوي ان انت تروح المدرسة عشان تعاكس وعيب قوي ان انت تحط او مش عيب ده حرام كمان مش عيب وبس فاهم ازاي وبعدين بعض الشباب بيعمل ايه بيضحك على الاسره ويقول لهم ده انا عندي اصل ايه اصل انا في ماده طلعت بيه او إن انا بقوي نفسي في الماده الفلانيه ويطلب منهم فلوس في الاجازات حتى مش في ايام الدراسه عشان يروح يقابل البنت الفلانيه ويخرج مع فلانه ويتعرف على فلانه طب وليه لا تحافظ على دينك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رقم 11 اخوي وحبيبي في الله هو فاضل حاجتين رقم 11 و12. رقم 11 الاهتمام بالمظهر. انت كطالب بقى مسلم وملتزم لازم تبقى نظيف ولبسك كله متناسق. علشان خد بالك من حاجه عشان هتبقى دعوه عمليه للاسلام. قلت لما ما شاء الله الاخ داخل لبسه نظيف ما شاء الله يعني اخلاقه حلوه بيغض بصره كلامه كده بصوت هادي وما شاء الله ما بيتعصبش على حد لما بيغلط بيعتذر وما بينتظرش ان حد يعتذر له هو بيتعامل مع الناس كلها او بيتعامل مع الناس كلها باخلاق ما شاء الله جميله لان اسوته وقدوته هو النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله متفوق دايما بيعامل مدرسينه معامله طيبه بيلبس لبس نظيف جدا يبقى دعوه دعوه عمليه ما شاء الله لان بعض الناس او بعض الشباب اللي مش ملتزم يبقى داخل الكليه او داخل المدرسه ما شاء الله على سنجة عشرة لابس اجمل لبس فلما يشوف الاخ لابس لبس سامحوني يعني لبس مبهدل مش كويس كده يقول لك ادي آه يا عم الناس الملتزمين يعني انا لو التزمت هيبقى شكلي بالمنظر ده او ان اخت مثلا تكون لابسه لبس كده فاهم ازاي يعني مش عارف ايه ويجي واحده مثلا مش ملتزمه تقول ادي آه الاخوات لا عايزين يبقى لبسنا ما شاء الله متناسق مكوي نظيف ريحتنا طيبه يعني ما شاء الله اخلاقنا حلوه في غض بصر في كل دي ورب الكعبه يا شباب دعوه الى الله سبحانه وتعالى انت ما تنتظرش ان انت ما تخلص الكليه هتبتدي تبقى داعيه لا ده انا عايزك تبقى داعيه الى الله سبحانه وتعالى من وانت في ابتدائي واعدادي وثانوي وكليه شوف لو اجتهدت بقى في الدعوه بقى ما شاء الله عندك تجمعات من الشباب وعند حضرتك تجمعات من البنات فعندك فرصه طيبه جدا انت مش هتدعو في مسجد فمش منتظر ان في حد مين هيحضر لي واحد ولا اثنين ولا عشرة ما اناش عارف لا ده انت في مدرسه وقدامك الجمهور حاضر اهو اقعد بقى ذكرهم بالله المدرس غاب في الحصه الفلانيه فانا بدل ما انا قاعد مثلا بتكلم في اي كلام كده ملوش لازمه لا ده انا هقعد بقى ادعوهم الى الله واذكرهم بالله ودي هتيجي في عنصر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى طيب رقم 12 وسامحوني انا اتلخبطت هو رقم 12 و13 لسه فاضل رقم 12 التحلي بمكارم الاخلاق يعني ايه يعني البسمه يا اخي احنا دايما بنقول وانت طبعا حافظ مني الكلمه ديت من زمان من سنين طويله ارفع شعار البسمه والرحمه خلي البسمة كده حلوة على وشك على طول داخل المدرسة مبتسم سلام عليكم يا أخي إزاي حضرتك إزاي صحتك عامل إيه خش على المدرس سلام عليكم يا أستاذنا إزاي صحة حضرتك ربنا يبارك لنا في عمرك ويجازيك عنا كل خير والله مهما عملنا ما نقدرش نكافئ حضرتك على الخير اللي بتعمله معانا وربنا يجعله في ميزان حسناتك شوف البسمة كده والأسلوب الحلو يفتح النفس إن أنت تحب الخير لزمايلك وإخوانك ما تقولش بقى أنا عشان يعني أكون أنا بقى رقم واحد فأخبى عنهم المعلومة الفلانية أو عم... لا يا أخي حب الخير لكل اللي حواليك لو كنت غني لو كنت غني اوعى تتباهى على زمايلك لان مره شاب بيحكي لي بيقول لي كنا في الجامعه واحنا شباب كده احوالنا كده يعني يعني فقراء وعلى قدنا وكان لنا زميلنا كان دايما يتباهى علينا يجي مثلا خارج مع الشباب كده فيقول والله انا مش عارف انا جاي النهارده بالعربيه الشبح ولا الشلوكي ولا جاي بالعربيه الاولدز موبل مش فاكر والله ويقعد يترسم عليهم وكل يوم بطقم شكل وما شاء الله وكل يوم تسريحه شكل طب وليه؟ يعني راعي يا اخي العزيز ربنا يبارك فيك انا ما بقولش حرام طبعا ما بقولش حرام ان انت تروح كل يوم بعربيه وتلبس وتتمتع بس بالله عليك راعي مشاعر اخوانك الفقراء يعني حاجه من الاثنين يا تكرمهم يا اما على الاقل تراعي مشاعرهم يعني ما تجرحهمش يعني انت حتى لو جاي كل يوم يعني ال ال الكليه بتاعتك او المدرسه بعربيه شكل حاول على الاقل ان انت ما تقولش الكلام ده قدامهم لان هم مش شايفينك وانت بتركن العربيه ومش شايفينك وانت مروح انت مش لازم تقول لهم ده انا جاي النهارده بالعربيه الشبح وهاجي بكره بالشيروكي وبعد بكره بالمش عارف ايه وبعدها بالمتسوبيشي بلاش كده عشان ما تجرحش مشاعر الشباب الفقراء يروح الواحد منهم يعني يعني عياذا بالله يتصرف تصرف مش يعني كويس مع الاب او الام وانتوا ليه طلعتوا فقراء وانتوا وانتوا طبعا الشاب لما يكون ما عندوش وازع ديني ممكن يتصرف اي تصرف مش كويس آه رقم أربعة في حته التحلي بمكارم الاخلاق يا ريت لو انت برضه غني اكرم اخوانك الفقراء باشياء بسيطه جدا انت جاي المدرسه او الكليه ما شاء الله عندك عربيه مرسيدس وساكن في فيلا وابوك راجل غني ما شاء الله مش هتخسر حاجه يا اخي العزيز وانت جاي ان انت يكون معاك في شنطه العربيه كيس صغير كده حلو وانت تعرف اخين ثلاثه من الشباب الفقراء تعزم على ده بسندوتش وعلى ده بسندوتش او مثلا بتقعد ده مثلا ازازه حاجه ساقعه او غيره تكرمهم يا اخي تفتح قلبهم كده وربنا يجعلهم سبب او يجعلك سبب التزامهم بفضل الله سبحانه وتعالى من ضمن الحاجات الجميله برضه في مكارم الاخلاق ان انت تسلم على كل زمايلك وعلى المدرسين يعني مش تخش بقى كده طالما انت بقى غني او مش عارف ايه تخش كده تبص لهم من فوق لتحت وما بتسلمش على حد وما بتعبرش حد لا يا اخي خش كده وتواضع والسلام ده من أسباب دخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم يبقى إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة أي نعم لأن السلام يؤدي إلى المحبة والمحبة تؤدي إلى الإيمان والإيمان يؤدي إلى دخول جنة الرحمن سبحانه وتعالى خدت بالك وتسلم على الكل يعني مش هخش بقى أسلم على مدير المدرسة وعلى المدرسين وعلى الطلبة الأغنياء وسيب الطلبة الفقراء وما سلمش على الفراش لا يا أخي أنا نصيحتي ليك سلم على الكل بدءا من الفراش لحد مدير المدرسة سلم على الكل السلام عليكم ازيك يا حاج فلان الراجل الفراش البسيط ده لما يلاقي شاب كده طالب غني بيسلم عليه وبيكرمه وبيديله مثلا سواك هديه او ازازه ريحه هديه او سندوتش هديه او اي حاجه الراجل نفسه لو ما كانش ملتزم يقول يا سلام شوف يا اخي اخلاق الناس الملتزمه هتلاقيه بعد كده وانت داخل بت- بتصلي صلاه الظهر هتيجي تناديه يا حاج فلان مش هتصلي اه ان شاء الله ويخش يتوضى ويجي يصلي معاك ويبقى في ميزان حسناتك خليك ذكي فترة الدراسة دي مش فترة دراسة وبس فترة دراسة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى طيب حاجات تانية برضو سريعة كده في موضوع التحلي آه، بمكارم الأخلاق لو زميلك غلط في الإجابة الأستاذ سأله فهو غلط اوعى تضحك عليه ولا تسخر من أي حد لأن أنت ممكن في يوم من الأيام برضه تقف والأستاذ يحرجك في سؤاله والكل يضحك عليك وكما تدين تدان واوعى تبخل على زميلك بمعلومه او كشكول او تصوير ورق يعني انت مثلا حضرت المحاضره الفلانيه وزميلك ده حصل له ظروف ما فما جاش فلما يجي يسالك عن المحاضره تقول له لا والله مش معايا او مثلا آه، كانت معايا بس ضاعت او مكتوب الخط مش كويس او مش عارف ايه لا يا اخي ربنا يبارك فيك يعني انا مش عايز اقول قدم السبت عشان تلاقي لحد لا انت اعمل العمل لله ولما تعمل العمل لله يمكن يحصل لك ظرف بعد كده هتلاقي الناس كلها بتخدمك بفضل الله سبحانه وتعالى برضه حاجه تانية لو الاستاذ نفسه غلط وعايز تصلح له الغلط في السر كده وبينك وبينه السلام عليكم يا استاذي ربنا يبارك فيك ويجازيك كل خير على اللي انت علمته لنا بس حضرتك اظن حضرتك قلت المساله الفلانيه كذا وانا يعني كنت رجعتها في الكتاب فلقيت المعلومه بتقول كذا شوف الاستاذ لما يتلقى بقى المعلومه ديت من تلميذه بالادب والاخلاق الحلوه دي هيتلقاها ويقبلها انما لو قلتها له في كده قدام التلاميذ استاذنا حضرتك قلت كذا والصح كذا فممكن في الوقت دوت يتصرف معاك تصرف مش كويس وخد بالك وهيبقى معذور لو ما لو ما قبلش النصيحه منك لان قبول النصيحه على الملأ بالمنظر ده يعني مساله صعبه جدا خصوصا ان ده استاذك طيب من ضمن الحاجات برضو حفظ اللسان من الالفاظ البذيئه ان بعض الشباب لما بيعوزوا يضحكوا مع بعض يهزروا خصوصا في الفسحه تلاقي ده بيشتم ده بابوه وامه وبعمته وبخالته وكده الكلام ده ما ينفعش انت كشاب مسلم اللسان ده ما يطلعش منه الا اجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فاهم ازاي؟ يعني انت يعني ده من الايمان بالله واليوم الاخر ان انت ما تقولش غير الكلام الجميل والمؤمن ده لسانه ما بيطلعش الا الكلام الجميل اما ذكر لله واما قراءه قران واما امر بالمعروف او نهي عن المنكر واما ان تذكر الناس بالله واما ان تثني على الناس ثناء بعيدا عن الاطراء والمدح يعني يبقى لسانك كده جميل ما شاء الله وتبعد برضه عن الغيبه والنميمه ما ينفعش تكون طالب مسلم وحسناتك شغاله وانت عمال بتوزع الحسنات على الناس بتغتاب فلان وتنمي بين فلان وفلان وبتقذف فلان وبتشتم فلان وفي النهايه تيجي يوم القيامه فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي تلاقي الحسنات بتاعتك عماله بتتوزع كما في حديث المفلس الذي رواه مسلم طيب حاجه حاجه كمان تعملها ان اياك اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اداك شويه صحه كده وقوه اوعى تفتري على زمايلك وتضرب ده وتضرب ده عشان تبقى انت ايه ودي معروفه قوي في المدارس ان لازم يبقى فيه الفتوه بتاع الفصل لا احنا عايزين زمن الفتوات ده ينتهي عايزين نقول ان احنا عايزين نشوف الشاب اللي هو ايه ما شاء الله المتفوق في الفصل عايزين نشوف افضل شاب من الناحيه الدينيه اكتر واحد حافظ قران اكتر واحد عارف سنه النبي صلى الله عليه وسلم برضو اخر حاجه عايز اقولها لك البعد بقى عن المخالفات يا شباب البعد عن السجاير وعن لبس الحظاظة والسلسلة والانسيال وخاتم الذهب وحلقة الكابوريا والحاجات اللي بتحصل في المدارس دي كلها نفسنا ان احنا يعني نبعد عنها تماما عشان يبقى صورة حلوة للإسلام والمسلمين آخر حاجة حبيبي الغالي وأنا عارف ان انا طولت عليكم بس يعني أسأل الله عز وجل ان ربنا يبارك فيكم جميعا ويستعملكم جميعا في طاعة الله آه، سبحانه وتعالى آخر حاجة الدعوة إلى الله انت الأصل فيك الإسلام انت راجل مسلم وبتعبد ربنا بس خد بالك من حاجه ما ينفعش تعبد ربنا وتسيب الناس اللي حواليك ديت ما بتعبدش ربنا لان ربنا قال كده كنتم خير أمة أخرجت للناس وربنا قال كده لحبيبنا صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأنت طبعا أكيد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الدعوة إيه المقصود بالدعوة يعني أنا لما أكلم حضرتك عن الدعوة في المدرسة أو في الكلية أنا قصد إيه بالدعوة؟ يعني إن أنت تحفظ كلمتين وتروح تقولهم؟ لا مش كده وبس أنا عايز الدعوة العملية قبل الدعوة النظرية إن زمايلك لما يشوفوك لما لما تقع عين صاحبك عليك يلاقيك ما شاء الله وقت الصلاة ما شاء الله أول واحد في المسجد أنت اللي داخل بتأذن فاهم إزاي؟ يجي لما تكون بنت معدية يلاقيك ما شاء الله أكتر واحد بتغض البصر يجي في نتيجة الامتحان يلاقيك أنت المتفوق يلاقيك بتحترم كل الناس يلاقي أخلاقك طيبة يلاقي معاملاتك حلوة يلاقيك سمح تواضع آه، متسامح جدا فلما الشاب يشوف منك كده يبقى هي دي الدعوة العملية اللي هتخليه يتأثر ويحب إنه يكون زيك وطبعا زي ما قلنا قبل كده لما يجي في مسألة الدعوة إلى الله يبقى الشاب يدعو إيه؟ الشاب اللي زيه والأخت تدعو الأخت اللي زيها زي ما قلنا عشان بندين إلى الله سبحانه وتعالى إن الشاب ما ينفعش يدعو واحدة والواحدة ما تنفعش تدعو واحد لأنها هتبقى فتنة كبيرة جدا جدا وأنتوا عارفين طبعا مش محتاجين نتكلم في الموضوع ده مرة تانية يبقى الأصل فيك الإسلام وبعد الإسلام والالتزام وإن أنت تعبد ربنا إن أنت تعبد الناس حواليك لله سبحانه وتعالى زي ما تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ربيعي بن عامر لما سأله رستم قائد جيوش الفرس قال من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هي دي وظيفتك اخويا وحبيبي في الله فالاصل فيك ان انت تبقى داعيه الى الله لان خد بالك انت بتدعو الشباب دول الى الله غيرك بيدعوهم الى الحرام بيحصل الكلام ده ولا ما بيحصلش بيحصل تلاقي شاب قاعد وزميله جنبه ما تنساش الليله دي ان شاء الله عندنا سهره في السينما الفلانيه اصل في فيلم جديد للممثل الفلاني ولسه نازل او في مسرحيه او في سهره في المكان الفلاني فانت من باب اولى بقى ان انت تدعوهم الى الله سبحانه وتعالى اخر كلمه بقولها لاخويا وحبيبي في الله خد بالك الطريق ده هيوصلك للجنه ازاي؟ ما هو النبي قال كده من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه والجنة قريبة أي نعم قريبة جدا والله ما هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل قريبة إزاي قريبة جدا فوق ما تتخيل بس أنت اجتهد واشتغل وكن داعية إلى الله سبحانه وتعالى عشان بفضل الله تبقى فعلا مثال جميل جدا للطالب المسلم في عجالة كده بسرعة شديدة جدا جدا إن شاء الله نقول إزاي يكون في يوم في حياة الطالب المسلم يقضيه إزاي أول حاجة ربنا يبارك فيك هتقوم بالليل إن شاء الله الفجر لو بيدن على أربعة ونص مثلا هتصحى الساعة ثلاثة ونص تصلي قيام الليل وتقرا قران وتجلس في وقت السحر ده تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتروح تصلي الصبح في جماعه وتجلس في المسجد لحد ما تشرق الشمس وبعد كده تصلي ركعتين تقعد تذكر ربنا لحد شروق الشمس وتصلي ركعتين يتكتب لك حج وعمره تامه تامه ترجع البيت بفضل الله تلبس وتاخد فطارك معاك او تفطر في البيت وتسلم على الام وعلى الاب تبوس ايديهم وتروح المدرسه بتاعتك وانت طول ما انت ماشي بتذكر ربنا وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى اول ما تركب اتوبيس او المترو او اي وسيله مواصلات تطلع السلاح بتاعك اللي هو المصحف وتقعد تقرا في كتاب الله تكون قدوه للناس اللي حواليك اول ما توصل المدرسه تخش بدري ما شاء الله على الطابور بتاعك خلصت الطابور طلعت على الفصل قعدت ما شاء الله منظم طلعت كراستك او الكشكول او الدفتر بتاع المحاضرات وبدات تنتبه جدا للمدرس بتاعك وبدات بعد المحاضره ما تخلص ما شاء الله تقعد تتناقش مع اخوانك وحبايبك وتسلم عليهم وتحاول تدعوهم الى الله سبحانه وتعالى وقت صلاه الظهر تروح تدعوهم عشان تروحوا تصلوا في المسجد مع بعض خلص اليوم الدراسي أو خلصت يوم الكلية يعني تحاول توصي إخوانك وحبايبك بغض البصر وبر الوالدين وإن أنتوا تعملوا الخير على قد ما تقدروا وإن إحنا نحاول بقدر الإمكان يا شباب إن إحنا يعني نحترم المدرسين بتوعنا ونحاول إن إحنا نكون دعوة إلى الله ونكون صورة جميلة كده للإسلام والمسلمين ترجع وأنت راجع برضه بتذكر ربنا ترجع يعني هتستريح شوية تنام كده القيلولة بعد الظهر تصحى تصلي العصر بعد العصر بفضل الله تقوم تحاول تذاكر الدروس بتاعتك لحد أذان المغرب بعد المغرب أو بعد العشاء أحيانا بيكون في دروس لمشايخنا في المساجد هتروح تحضر الدرس وترجع يبقى أنت استفدت في دين وفي دنيا ترجع بعد الدرس تنام بدري عشان تقدر تقوم تصلي قيام الليل واوعى تنسى أبدا إن أنت مسلم والأصل فيك الإسلام وإن أنت تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى دي كانت بعض الوصايا السريعة جدا جدا ليعني لشباب المسلمين إزاي يكون طالب ناجح في الدنيا ويكون ناجح في الآخرة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وإلى لقاء آخر مع حوار آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الحصاد